بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه أدى أمانات ربه وبلغ رسالات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين اللهم إن قلوبنا بين إصبعين من أصابع رحمتك اللهم فبرحمتك يا ذا الجلال والإكرام صرف قلوبنا إلى طاعتك واصرف قلوبنا عما لا يرضيك ونق قلوبنا من دخنها وريائها وفسادها واجعلها قلوبا سليمة يوم يقوم الناس لرب العالمين اللهم إنه لا سلطان على القلوب إلا لك أنت تكرمها وتهديها وتصرفها إلى الطاعة ونحن لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا أرحم الراحمين نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا إلى حولك وطولك وقدرتك أنت الحنان المنان الذي لا شريك لك اللهم فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين ولا تجعل في قلوبنا من هو أكبر منك ولا ما هو أعظم سلطانا من سلطان طاعتك وحبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا لا نعتمد على عزم عزمناه ولا على رغبة رغبناها وإنما نعتمد على عونك ومددك منك العون وأنت الله إياك نعبد وإياك نستعين اللهم لا تحرمنا عونك اللهم كم قعدت بنا عزماتنا كم أردنا أن نطيع وقعدت بنا عزماتنا وأنت الغفور الرحيم أنت من يقبل المعذرة أنت يا ذا الجلال والإكرام من يعفو ويصفح اللهم إن كانت الطاعة إليك فإن التقصير لا فرار منه إلا إليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أولا في بداية هذا اللقاء أن أوضح إيضاحا هاما جدا وأنا أعتذر إليكم اعتذارا كبيرا جدا في الأسابيع الماضية موعد البرنامج اضطرب وأحيانا اضطررنا لعدم التواجد يعني ربما لفترة طويلة ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع اضطررنا لعدم ألا يكون البرنامج مباشر وأن تذاع حلقات سابقة الحقيقة كان الله في عونهم الإخوة الكرام إدارة هذه القناة عندهم وفرة في البرامج وعندهم زحام وعندهم لا شك نفقات وتكاليف وبالتالي عليهم أعباء وعندهم إعلانات وما إلى ذلك فهذا أدى إلى تكدس المواعيد يعني المواعيد كانت بالنسبة لهم مزدحمة جدا فكنا نتفق على مثلا الساعة 11 مساء ثم تحدث ظروف فيترحل الأمر إلى فترة أبعد وأنا عارف الناس عايزة تنام وفي نفس الوقت الحقيقة جزاهم الله خيرا ارتباط الناس بالمعنى أو بالفكرة أو بالمنهج والسلسلة يريدون أن يصلوا إلى نهايتها جعلهم يرتبطون أحيانا اضطروا يسهروا فلما كنا بنبدأ متأخرين جدا كانوا يبتدوا يعني يتأخروا الوقت طويل الحقيقة إدارة القناة ربنا يكرمهم بذلوا جهد كبير جدا في محاولة تعديل الخريطة كذا مرة ومحاولة ضبط البرنامج وأنا نفسي ما أقدرش أخلي مواعيدي بدري قوي لأنه أنا مع الأسف شخص مشغول في وقت اليوم في النهار وحتى وقت متأخر يعتبر فلا أستطيع أني أعطي موعد يكون بدري فتعبناهم معانا وتعبونا معاهم وإلى أن وصلنا إلى خريطة وأراد الله سبحانه وتعالى شيئا آخر وهو أنه يأتي آه، طبعا احنا برضو آه، بنتكلم الإخوة جزاهم الله خيرا في كل بلاد الدنيا ولكن بنتكلم عن التوقيت المصري بيحصل فيه مع بداية الصيف ترحيل للساعة الساعة 11 تصبح 12 فكنا ما صدقنا اتفقنا على الساعة 11 وجاءت الساعة وترحلت فأصبح الميعاد الجديد معنى 11 ده انه يصبح 12 عشان ال- البرامج اللي قبلنا والبرامج اللي بعدنا والبرامج اللي في الوسط يعني مسألة بين كل هذه الاعتبارات وعدم إمكانية تحديد مواعيد بدري وما إلى ذلك خدت مع الإخوة الكرام المتابعين آه، للبرنامج أو للمنهج اللي احنا ماشيين بيه بصفته آه، منهج واخد خطوة خطوة خدت معاهم تعب شوية وأنا عارف هذا الكلام و- وخصوصا الثلاث مرات اللي أنا اضطريت إني ما أجيش فيها لما وجدت إن الموعد ممكن يكون متأخر جدا وما إلى ذلك آه، الحقيقة ربنا يكرمهم اتفقنا على وزي ما بقول الزحمة اللي عندهم كان الله في عونهم لكن حصل ان هم عملوا شيء عظيم ارجو النهاردة اني اقوله لحضراتكم علشان حتى اللي مش بيشوف النهاردة ارجوكم تبلغوه علشان آه، انا يعز عليا ان احنا نقطع تسلسل الفكرة ويعز علي أيضا أن الفكرة لا تأخذ آه، يعني انهمارها وسريانها وتدفقها مع الإخوة فالحقيقة إدارة القناة ربنا يكرمهم عملوا شيء عظيم جدا وهو أنهم أعطونا موعد آخر أيضا إضافي لموعد اليوم خلوا بالكم بقى عشان إيه نحفظ فإحنا إن شاء الله هيكون عندنا لقاء بكرة غدا الساعة عشرة مساء بتوقيت مصر اللي هو أيضا أصبح نفس العاشرة مساء بتوقيت بلاد الشرق ال- يعني ال- ال- السعودية والخليج أظن والله أعلم إنما عشرة مساء بتوقيت مصر وعشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ده هيكون لقاء ثابت كل يوم ثلاثاء يوم الثلاث الساعة عشرة مساء باستمرار إن شاء الله وده داخل في ضمن تعديل حصل في خريطة ال- أنا مش عايز يعني البرامج اللي أنتم متعودين عليها مستمرة زي ما هي في وقتها أنا مش مسؤول أعلن عن آه، تعديل في خريطة البرامج أنا بس بتكلم في حدود برنامجنا ولقائنا هذا فإن شاء الله كل يوم ثلاثاء بلا انقطاع بمشيئة الرحمن الساعة عشرة مساء بمشيئة الرحمن وهيعاد تاني يوم الصبح الساعة 8 الصبح يعني يبقى الأربع الصبح إنما ميعاده 3 10 مساء طيب لقائنا ده بعد مشقة بالغة وجهد كبير منهم الحقيقة ربنا يكرمهم هم يعني أولا أنا أنتهز الفرصة أني أشكر لهم على ملأ من الناس درجة اجتهادهم في أنهم في التجاوب معي و- ويعني وهذا فضل ومكرمة كبيرة وأنا وهم يعني ربنا جعلهم سببا لخيرات ربنا يبارك فيهم البرنامج ده احنا هنبقى مضطرين في الفترة القادمة انه هيستمر بس هيبقى موعده الساعة 12 الا ربع 11:45 12 الا ربع يعني احنا النهارده بدأنا بس نظرا لان الموعد آه، عرفت بالتعديل مؤخرا انما 12 الا ربع بالظبط يبدأ البرنامج ان شاء الله وياخد وقته الطبيعي اللي احنا بنستغرقه الى نهايته باذن الله تبارك وتعالى. موعد الإعادة الحقيقة أنه هو يبدو أنه آه، لا يزال لسه ولا يزال أمل أنه هو يعني يتضبط لأنه إحنا كنا رحلناه من الأيام العادية أيام العمل لأن كان في ناس يقولوا لي طب دلوقتي أنت بتبدأ متأخر بتخلص متأخر وإحنا عندنا شغل فميعاد الإعادة لما يجي تاني يوم زي ما كان قبل كده الساعة آه، واحدة الظهر ولا اتنين الظهر بنكون لازلنا في أشغالنا فتكرمت الإدارة مشكورة برضو وخصصت له موعد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لكن سبحان الله برضو تعديل الساعة فأصبح دلوقتي موعد الإعادة في وسط صلاة الجمعة يعني أظن هو بيبقى الساعة 12 الظهر قبل الجمعة بشوية آه، يعني يعني ممكن ال- يلحقوا الإخوة ال- الرجال يلحقوا في آه، ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة إلا ربع وبعدين بعد كده يتركوا للزوجات اللي مش هينزلوا اللي مش هينزلنا يصلينا الجمعة وإن كنت أنا أفضل إنه النساء كمان تنزل تصلي الجمعة لكن يبقوا يلخصوا لهم الباقي بقى ولا شيء يعني والله المستعان طيب خلاصة الكلام ده ايه ان احنا اصبح لنا ميعادين في الاسبوع ميعاد يوم الاثنين الاثنين اسبوعيا زي ما احنا مستمرين الساعة 12 الا ربع وموعد يوم الثلاثاء الساعة 10 مساء طيب أعمل أنا بقى إيه في الموضوع المهم اللي احنا بنتكلم فيه أنا بتكلم عن منهج ضخم اللي هو كيف خطى الإسلام بالناس خطوة خطوة من الظلمات إلى النور اسمها إيه أول خطوة وبعدين اسمها إيه تاني خطوة واسمها إيه تالت خطوة يعني نتكلم عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور خطوة بخطوة ما ينفعش واحد يشوف خطوة ويسيب خطوة ما ينفعش يمشي على سطر ويسيب سطر ما ينفعش مضطر ان هو يتابع تسلسل البرنامج ومنهجيته ولازم يشوف كل مرة ويكتب ويراجع إن أراد أن يخرج من الظلمات إلى النور وأن أراد أن يتتبع سنة وأنا قلت لكم أن سنة النبي يعني طريقة النبي أنا زعلان جدا من أنه الناس بتتصور أن سنة النبي معناها الأمور التفصيلية إزاي أقص ضوافري هي دي سنة لكن سنة النبي مش إني أقص ضوافري إزاي واكل ازاي واشرب ازاي فقط ده دي تفصيلات انما سنة النبي يعني نزعة النبي في الحياة طريقة النبي في العيش طريقته في الدعوة طريقته في إقامة الإسلام طريقة كاملة منهج إزاي يتصرف بعلم الناس كيف يتصرفون كيف يتصرفون بعقولهم يفكروا إزاي يعطوا آرائهم كيف طريقته في المعيشة طريقته في كل شيء فمن شاهد مرة وترك مرة وشاهد مرة وترك مرة لن تتكون عنده الفكرة الإجمالية لطريقة معيشة النبي صلى الله عليه وسلم أو طريقة تصرفه في الحياة طب أعمل أنا إيه بقى إذا كان الناس عندها الصبح شغل ومش مستعدة تسهر سهر كبير نعمل ايه فالحقيقه انا عايز استاذنكم في حاجه احنا النهارده ان شاء الله اولا وهتبقى سابقه يعني كاننا كانه سبق في في هذه في هذه السلسله انا النهارده هتلقى الاتصالات الكريمه من الاخوه الاكرمين يعني من يتصل سوف ارد عليه ان شاء الله يعني باذن الله تعالى وانا عارف ان انا اثقلت كثيرا في الفتره الماضيه وساثقل مره اخرى برضه بان احنا نريد ان نوفر الوقت للموضوع فعشان كده انا عارف ان احنا بناخد ما بناخدش اتصالات وامرنا لله لكن الناس مشكورين فتحوا لنا نافذه اخرى فنقدر نوزع بين الموضوع الاصلي وبين الاتصالات ان شاء الله فانا عايز استشيركم انا بفكر ان انا انقل الموضوع الاصلي بتاعنا اللي هو سلسله او موضوع الخطوات التي اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام والتي انتهجها الإسلام في إخراج الناس من الظلمات إلى النور خطوة ثم خطوة بالترتيب والفقه والمنهجية والعمق أنقل البرنامج ده أو أنقل الموضوع ده وإن كان يناسب اسم التبيان يعني يناسب انه ده تبيان لكن معلش خلينا الب... سيبنا من الاسماء دلوقتي انما بفكر ان انا انقله من يوم الاثنين النهارده الى بكره بحيث ان يبقى موعدنا حول اخراج الناس من الظلمات الى النور يوم الثلاث الساعه 10 مساء ولعل ده يفرح الاخوه اللي كانوا بيحضروا في مسجد عقبه لانهم كانوا تعودوا انه موعد اللقاء الاسبوعي يوم الثلاثاء فيبقى على الاقل اهو في شيء من يعني واحنا بقينا معهم على عاطفة بالغة سنين طويلة وتكلمنا في أمور من ال من أنوار ال من أنوار الإيمان الحقيقة وأنوار الإسلام نسأل الله أن هو ينير قلوبنا بها وأن تبقى آثارها في القلوب فيمكن يعني يتذكروا بي الفترة السابقة وأنه يعني كيف كان هذا اللقاء كان له هذه العاطفة الطيبة الكريمة المباركة فإذا خلاصة بفكر أن أنا أخلي البرنامج الذي يتكلم عن هذه السلسلة عشر مساء الثلاثاء بحيث أنه يبقى معظم الناس يستطيعون أن يتابعوه وبيقعد من عشرة مثلا ل 11 ونص ولا حاجة يعني فترة حتى اللي بينام بدري قوي يضطر يسهر ونشوف هنعمل إزاي وأن نخصص لقاءنا الأصلي اللي هو يوم الاثنين بالليل ده يوم الاثنين مساء اللي هو هيكون 12 إلى ربع لموضوع آخر أو للموضوع الآخر الذي قد أراه وبرضه تبقى فيه فرصة للتواصل مع الأسئلة التي كم قصرت في في التجاوب معها أو ما إلى ذلك ما اعرفش يعني إذا كان بس تسمح لي خمس دقايق اتصالات بعد خمس دقايق فقط يعني أكمل النقطة دي ثم أخذ اتصالات الإخوة الكرام ف... فما اعرفش يعني الحقيقة كما يقول أشيروا علي أيها الناس تبعتوا بقى رسائل تتصلوا بالتليفون تقابلوني في الشارع إنما على كل حال أنا شخصيا متجه إلى هذا إني أخلي هذه السلسلة بوصفها سلسلة يعني أعتقد أنها ذات موضوع يهم الصادقين الذين يستمعون فيتبعون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أخليها الساعة 10 وأخلي يوم الاثنين موعد آه، تكميلي للموضوعات الأخرى فانظروا ماذا ترون أيها الإخوة وقبل أول اتصال يعني خمس دقائق فقط يا أستاذ حمدي لو تكرمت آه، آه، يعني آه، والاتصالات انا مش بغ... مش مش بالضروره تكون حول موضوع محدد آه، لا ما تشاءون يعني النهارده اعتبروه آه، اوكازيون يعني آه، يا اخوه الاسبوع اللي فات ده حصلت وقعه مهمه جدا جدا وخطيره جدا ولازم اقف قدامها الجماعه الامريكان افرجوا عن واحد من اللي كانوا معتقلين لمدة خمس سنوات أو ست سنوات أظن خمس سنوات كاملة رجل مسلم آه، آه، خمس سنوات كان معتقل في معتقل جوانتنامو الأمريكاني أفرجوا عنه من ثلاث أربع أيام فقط وهذا الرجل هو آه، مصور تلفزيوني في إحدى القنوات اعتقلوه خمس سنوات الراجل ده لما أفرج عنه قال إيه الأول معتقل جوانتنامو ده عشان برضو تستوعبوا معايا درجة الخطورة في الموضوع معتقل جوانتنامو ده معتقل وشوف ازاي ال- المكر والثعلب وشوف يعني ال ال الإساءة أمريكا أنشأت هذا المعتقل الضخم الفظيع بس بره امريكا مش في امريكا خالص في قارة تانية خالص في امريكا الجنوبية بعيد تماما عن امريكا ليه حتى لا يخضع للقوانين الامريكية فيما يخص حقوق المعتقلين قالوا لا انا امريكا هعمل معتقل انا امريكا لا قدر الله هم امريكا انما انا امريكا هعمل معتقل لو عملته في امريكا عندي هبقى ملتزمة اني اراعي الحقوق الموجودة في القانون الامريكي للمعتقلين في هذا المعتقل انما انا هخلي المعتقل ده هعمله في مكان اخر خالص في دولة اخرى تماما في قارة تانية بعيد عني حتى تكون ممارساتي وظل- وظلمي واذلالي للمعتقلين اكثر حرية ودايما الطغاة والجبابرة والباطشين بهذه الصورة فعملوا المعتقل بعيد دخل أخونا الكريم سامي الحاج وغيره خمس سنين وخرج لما خرج سامي الحاج لو سمحتوا اسمعوا اللي بيقولوه هو أولا بيقول الكلام ده يعني بيتكلم بالعافية ده كان واقع راجل آه، فقد يعني آه، أصبح معصعص مفيش حاجة وفقد وزنه ونايم جابوه دخلوه على المستشفى مش قادر يقف على رجله جاي من أمريكا من من ضيافة أقوى قوة وأقوى وأكبر دولة في العالم جاي بعد خمس سنين يعني مش حاجة عشرين يوم مثلا كانوا صعبين مش عارفين يخرجوه محتفظ بصحته لا جاي واقع يا ولداه مسكين طب برضه ده مش مهم مع إني هو مهم وأحتسبه عند الله وأشد على يديه وأشد على يديه إذ رأيت النور والله حسيبه لا أزكي على الله أحدا إنما لما شفته على شاشات التلفزيون يعني نوره في وجهه ولحيته تملأ وجهه وبسمته الرقيقة إنسان يعني لمست فيه شيئا من هدأة الإيمان والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إنما الرجل بعد خمس سنين خرج يقول كلمتين في منتهى الأهمية لو سمحتوا تخلوا بالكم منه قال نمرة واحد الإهانات توجه إلى المصحف وإلى القرآن وإلى العقيدة الإسلامية وإلى الإسلام وإلى المسلمين في كل يوم في هذا المعتقل وده واحد من الناس هم افرجوا عن شخصين هو راجل مشهور عشان بيشتغل في الاعلام والتاني اخ كريم ان شاء الله وان كنا لا نعرف شخصه ب- بهذه الصوره انما بيقول اهانات يوميه توجه يوميا مش إلى المسل... مش إلى المعتقلين بيقول إلى القرآن إلى العقيدة الإسلامية إلى ال... إلى المسلمين إلى الإسلام كدين يوميا في هذا المعتقل طيب يا أستاذ هذه هي أمريكا أمريكا نحن لا نوجه إهانة إلى عقائد لكن بكل يوم إما يدوس مصحف إما يلقوه في المرحاض كما ثبت في واقعة أخرى إما إما هذه هي ولذلك أنا عايز أقول لكم أن الحضارة الإسلامية انتشرت لأنها مش الحضارة الأمريكية هي دي الحضارة الأمريكية الحضارة الأمريكية حضارة لازم تعرفوا الناس اللي بيقولوا أنهم بيعيشوا الحلم الأمريكي والرغبة في أمريكا والذهاب لأمريكا والديمقراطية الأمريكية و و و الحضارة الأمريكية دي حضارة تراثها مخزي مش مش أنا بقول كده لأني شيخ عنده عمة ودقنه بيتكلم في الدين ده ده هو الواقع أمريكا كل بلد دخلته قتلت مئات الآلاف من الناس قتلت مليون واحد قتلت 2 مليون قتلت 10 مليون أمريكا دخلت إندونيسيا قتلت مليون إندونيسي حرب فيتنام قتلت مليون مليون مش مئة ألف مش خمسمائة ألف مليون فيتنامي دخلت ال ال أفغانستان قتلت مليون أفغاني العراق أهو أكثر من مليون ونص عراقي حتى الآن فقط دخلت فين كمان دخلت الحرب في اليابان نزلت قنبلة ذرية لا أقول قتلت مليون ياباني وإنما أقول تطول الأجنة في بطون أمهاتها جيل بعد جيل لأن الإشعاعات الذرية أثرت على على على التكوين البشري لدرجة إن ال ال ال الأم تخلف ابنها وابنها يخلف ابنه لغاية الجيل اللي بعد كده موجود آثار الإشعاع النووي للقنبلة اللي رموها على أول مدينة والقنبلة اللي رموها على تاني مدينة. الحضارة الأمريكية لما تقف أمام الإسلام لازم تقف ذليلة متلبسة متلبسة بالعار وتشعر بالعار والذل لأنها ليست كالإسلام ولذلك الإسلام في فترة زمنية بسيطة 80 سنة 80 سنة وصل العالم كله الدنيا كلها أصبحت المعروفة يومئذ من أقصى مشرقها المعروف لأقصى مغربها المعروف إنما الحضارة الأمريكية الآن تدخل مكان يقاومونها شايفين إزاي عارفين ليه بيقاوموها شايفين في العراق بقالهم خمس سنين بيقاوموا الحضارة الأمريكية اللي موجودة هناك مش مصدقين إنها جاية تعاونهم ولا إنها تنقذ حقوقهم ولا تكفل حرياتهم لا لا لا لا ولذلك يقاوم عارفين ليه لو سمحتوا أرجوكم يا بسطاء المسلمين أنا لا أكلم حتى أئمة المسلمين ولا المفكرين ولا الدعاة ولا المتدينين ولا الملتزمين ولا اللي بيفهموا في الدين أنا بتكلم مع جمهور المسلمين البسطاء في كل مكان أقول لهم لو سمحتوا اعملوا معروف حاولوا تتابعوا اللي بيتقال في الانتخابات الأمريكية عارفين يا إخوة يا مسلمين كرامتكم وحريتكم تساوي إيه هناك بيتكلموا عن إيه آه أوباما وهيلاري كلينتون وماكين المرشحين الثلاثة اللي متنافسين حاليا على رئاسة الجمهورية من أصحاب الحظ الأوفر في الوصول إلى أصوات بيتكلموا عن إيه؟ عن يحتلكوا ولا ما يحتلكوش بناء على إيه؟ يفضلوا ولا يمشوا بناء على إيه؟ عارفين بناء على إيه؟ على سعر الدولار المناقشة في المناظرات وفي الصحف هناك يقول لك إحنا الحرب العراقية ممكن تؤثر على سعر الدولار وترفع قدره لأن هنبقى ده عندنا مش عارف إيه من الثروات ونعمل يقوم الجماعة التانيين يقولوا بالعكس إحنا لو خرجنا هيحصل كذا أصبحت الأمة الإسلامية وكيان الشعب العراقي وكرامة الشعب العربي والمسلم اللي بيضربوه في أفغانستان ويضربوه في العراق ويضربوه في كل مكان في كل مكان وحاطين حديدهم وسلاحهم في كل مكان أصبح بيترجم إلى إنه إيه اللي يزود سعر الدولار زيادة عندنا ويخلي قيمته مرتفعة فهيلاري كلينتون وأوباما يقولوا سعر الدولار هيزيد لو خرجنا ومكين يقول لا سعر الدولار يزيد لو بقينا وأصبح المسألة الدولار يساوي كام عرفتوا تحبوا تسمعوا بقى ما يشرفنا ويعلي قدرنا ويرفع رأسنا كمسلمين في المقابل الرسول عليه الصلاة والسلام لما لقى رجل مسلم عايز يحارب الكفار دون أن يدعوهم إلى الدين وأن يصيروا إخوات إخوة له وألا يحاربهم وأن يكونوا سادة مثلهم مثله قال له قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك في رواية خير لك من حمر النعم حمر النعم دي العربيات سيارات المرسيدس والشيفورلي والكاديلاك والسيارات الفارهة الفاخرة حمر النعم اللي هي الجمال كانت عملة هذا الزمان زي ما تقول مليون دولار ومئة ألف دولار ومئة ألف ريال وخمسمائة ألف جنيه كان هي دي العملة فالرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن العملة المعمول بها دية القتيل عند العرب ما كانتش بتتقال كام دينار ولا كام درهم كانت دية القتيل 100 جمل 10 جمال قبل ما تبقى 100 كده بالجمال فدي العملة فتجد الحديث بيتكلم عن العملة في احتلال الناس يقول له عشان كأنه يقول لأمريكا اللي بتحسبها بسعر الدولار النهاردة يقول له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من, من سعر الدولار خير لك من حمر النعم عشان كده يا إخواني أقول لكم أن الإسلام وفي الرواية الأخرى خير لك من الدنيا وما عليها وقال قول بقى خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت الإسلام يعرف أن كرامة الناس ولذلك اللي تحركوا في الدنيا هداة إلى الإسلام اللي دعوا إلى الإسلام اللي فتحوا الشرق والغرب اللي راحوا دعوا إندونيسيا وراحوا دعوا المغرب وراحوا دعوا الأندلس في أوروبا وراحوا دعوا موريتانيا والسنغال في أعماق إفريقيا مش أعماق قوي لكن اللي عملوا دول مين العرب لا العرب بدأوا لكن كانوا يصلون إلى أمة من الأمم أمة القبط فتسلم وتحب الإسلام هؤلاء الناس المسلمين الذين جاءوا إلينا لا يريدون أن يكونوا سادة علينا لا يريدون سعر الدولار بتاعهم من كرامتنا ودمائنا لا يريدون أن يتحولوا إلى أن يمتصوا خيراتنا لا يريدون أنظمة تتبعهم وتسجد لهم هؤلاء يريدون أن نكون نحن وهم سواء لا فارق بيننا وبينهم نحن مس... فدخلوا في الإسلام فتتحول فتسلم أمة القبط ويتحركوا بالدعوة إلى غيرها من البلاد ثم أمة البربر ثم أمة الأحابيش أو الأحباش ثم الأفارقة اللي دخل الذي حفظ يا إخوة أوروبا لما دخلها الإسلام إلى فرنسا وأسبانيا والبرتغال الغرب الأوروبي كله أنتم عارفين أن الإسلام وصل إلى 70% من أرض فرنسا وصل إلى أعتاب باريس وباريس دي في الشمال مش مش باريس عاصمة فرنسا مش في وسط فرنسا ليست في وسط فرنسا وإنما حوالي 68 إلى 72 على حسب اللي بيقولوه الجماعة الجغرافيين الفرنسيين من أرض فرنسا وصل إسلام فرنسا وأسبانيا والبرتغال اللي حفظ وجود الإسلام هناك الفترة دي كلها اللي هي كان اسمها آه اسمها يا سيدي إيه دولة الموحدين دولة المرابطين دولة المرابطين دولة المرابطين دي كانوا كانوا جماعة من موريتانيا والسنغال كانوا أفارقة هم الذين ذهبوا وأنقذوا ونجدوا المسلمين هناك فاحتفظت احتفظ الإسلام لقرون قرون مش 10 20 30 سنة قرون احتفظ بأسبانيا والبرتغال وهذه الأماكن وفرنسا وما إلى ذلك بسبب هذا الجنس الإفريقي اللي كان وجوم منه الناس بقى اللي حافظينهم بعض الإخوة اللي هم زي يوسف بن تشفين يوسف بن تشفين ده ما كانش من قريش ولا كان من الجزيرة العربية ولا كان عربي خالص يوسف بن تشفين سنغالي ولا موريتاني فالأمم التي استجابت للإسلام حتى صارت جندا له لأنهم لقوا المسلمين مش بيمصوا دمائهم مش واخدينهم مصلحة ي- يعملوا بيها شغل مش بيرفعوا بيها مستوى معيشة الفرد الأمريكي عشان كده أنا بقول لكم إنه سواء إذا سمعتم عن إهانات المصحف في جوانتنامو أو سمعتم عن أن الأمريكان يمتصون الدماء ويعتدون على الكرامة من أجل سعر, من أجل سعر الدولار ويطلع أخونا سامي الحاج بعد خمس سنين يقولوا أنتم ما تعرفوش اللي بيحصل هناك خمس سنين ومحدش عارف ينطق ومرة أخرى أشد على يدي ال- الرئيس عمر البشير رئيس السودان لتاني مرة أنا يمكن من شهر ونص قلت لكم أنه هو الشخص الوحيد رئيس الدولة الوحيد رئيس الدولة المسلمة الوحيد اللي وقف وقال ما فيش واحد دنماركي هيدخل يدنس أرض السودان بعد كده أبدا والمرة دي وأنا لا أعرف بقية يعني لا أتكلم عن بقية سياساته ولا بقية سياسات الدولة أسأل الله أن يرشد الجميع إلى الخير إنما أتكلم عن واقعة ولا أريد أن تشمل هذه الواقعة إلا ما أذكره فقط فيقول امبارح يروح يزور سامي الحاج في المستشفى بمجرد أن وصل ويستقبله ويشد على يديه ويقبل أبنائه يعني أنا عايز أقول لازم تعرفوا عشان الإخوة اللي بعد كده بينسوا مسألة المقاطعة بعد شوية تبص تلاقيهم بعد شوية وقت كده يعملوا إيه يعني أهو إحنا كنا بنقاطع المنتجات الأمريكية خلاص فات شهرين يرجعوا تاني ياخدوها وكنا بنقاطع الدنمارك ماشي فات الوقت لا يا إخوة لا كونوا رجالا كونوا أمة صامدة مقاطعة المنتجات ال- الشعور نفسيا تجاه تجاه هذه الأمور كلها بهذه العداوة لأن كرامتنا وكرامة المصحف وكرامة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعين هؤلاء لا تعين لا دنماركي ولا أمريكي ولا إسرائيلي إسرائيل أيوة هات اتصالات يا أستاذ حمدي كما يعني من يتصل مرحبا إن شاء الله ف... ف... فيصح ان احنا نقف وقفة جادة وقوية في هذا الميدان وفي هذا المضمار وان نشعر اننا نريد ان نستعيد امتنا وعايز اقول لكم الجماعة اليابانيين يعتبروا من ثقافتهم ومن تو- احنا بن... نحن لا نقول هذا انا بس انقله اليكم اليابانيين يعتبرون من ثقافتهم وثوابتهم وتراثهم احتقار الجنس الامريكي او احتقار الجنس ال- الابيض كلية نحن لا نحتقر جنسا وإنما الأبيض كالأسود كالأصفر كلهم سواء العبرة بالعقيدة مش بلون بشرة ولا بتجعيدة شعر ولا بلون العينين وإنما بقول لكم إنهم ليشعروا بالقوة يشعرون بأن الجنس الأبيض جنس آه، محتقر أيها الإخوة أيها الإخوة اعملوا معروف لا لا لا يعني يسيل اللعاب أمام منتجات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية وال... وإنما أن نعرف حدودنا وأن نعرف أن هؤلاء يعني يناصبوننا العداء وخصوصا أن الأمة الإسلامية بالكامل كانت آه، تحت سلطان المسلمين آه، كانت تحت أهلا وسهلا اتفضل يا أستاذ ياسر يا مرحبا
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا آه، شيخ وسهلا حازم آه، عندي سؤال تفضل يا سيدي
آه، آه، أخ أخي آه، يبعث لي يبعث لي مصاري
أيوة معاك آه، ب- المصاري مصدر حرام مصاري إيه مصدر حرام من مصدر حرام من مم.
مصدر حرام مم.
آه، فأنا بيعطيني إياهم هبة أو بيعطيني إياهم أشتغل فيهم أو بيعطيني إياهم آه، ربما يطلبهم مني مرة ثانية
ربما يطلبها منك مرة تانية إيه ربما يسترجعها إله
آه فأنت بتعمل فيها إيه آه، بشتغل فيها أو بخبيها إله أو ب- بصرفها آه فهل يجوز لي ذلك؟
طيب يا سيدي جزاك الله خيرا وتحياتنا لأهل سوريا الكرام البررة ربنا يحفظهم يا رب النهاردة أسعار السلع الغذائية زادت في مصر وسوريا في نفس اليوم يعني في أو بعض السلع زي البنزين وما إلى ذلك وده يعني من من ال من من مؤشرات هو الحمد لله بيزيد الأسعار مرة واحدة في الشعبين حاضر يا أخي ياسر جزاك الله خير تفضل يا استاذ هيثم يا الف مرحبا تفضل السلام يا- عليكم ورحمة وعليكم الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته يعني مرحبا.
شكرا جزيلا تفضل سيدي حياك جزاكم الله خير على ما قدمتموه الله رفع يجزيك الله قدركم وجعل ربي ميزان حسنات ان شاء الله الله يعزك ان ويحفظك شاء الله ان يجمعنا واياك في الفردوس الاعلى باذن اللهم الله امين الله يبارك امين فيك، الله يا ذا يعينك.
الجلال والاكرام لا عليك، سابقه عذاب محتاج إجابة ولا منك.
مناقشه حساب ربنا نعم يبارك فيك محتاج اجابه منك صريحه الله يبارك فيك تفضل انا ملتحي وكنت بعمل في عمل ما يعني فالعمل اللي انا كنت بعمل فيه صفى فعشان اروح عمل تاني شرط حلق اللحية عند المقابلة في العمل بالفعل وحلقت اللحية عند المقابلة فعلى اساس ان انا ممكن اطلقها تاني بعد الدخول فواضح ان لا مجال بعد ما دخلت ان انا دلوقتي اطلق اللحية تاني فمش عارف اعمل ايه بصراحة يعني انا اسيب العمل بالرغم ان انا متزوج وعندي ذرية الحمد لله ربنا رزقني عندي بنت فمش عارف انا قدام موقف صعب والله يا شيخ حازم.
حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ هيثم او يعني في مجال ايه مش تحديدا يعني قصدي اقول انت في الشركه صاحب حرفه ولا موظف موظف
موظف و- تمام.
و- وفرص العمل قائمه ولا ايه الاخبار والله حضرتك ال- زي ما تقول ال- اليومين دولات فرص العمل زي ما حضرتك شايف يعني فانا مش عارف اعمل ايه بالظبط طيب يا اخي الكريم جزاك شكرا الله الله لك.
خير، الله يبارك حياك فيك.
الله شرفت حياك الله ربنا يتقبل تفضلي يا ام لؤي الف مرحبا جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله حياكم وبركاته الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الف مرحبا اولا نشكر حضرتك ان حضرتك اتحت الفرصه دي للاتصال بحضرتك انا اسف والله يا اختي ربنا يبارك معلش، فيك.
اتفضلي ربنا يبارك. آه، بص يا دكتور لو سمحت سؤالي بس آه، آه، في آه، احد الشيوخ على احدى القنوات آه، كانت في بنت اتصلت سالت على ال- الولد اللي متصور على الكمبيوتر لما هو مات وبعد طلع بعد ثلاث ساعات ولقوه آه، آه، شكله متغير جدا انا مش عارفه حضرتك عندك فكره عن الموضوع دوت ولا لا لا مش تفصيلا يعني سمعت عنه سماع عام لكن- طيب هو آه، الشيخ ربنا يكرمه قال لها لا الغيه الغي ال- ال- دوت من على الكمبيوتر و- ودوت المفروض ان احنا دوت ال- ما بيحدث في القبر ده طبعا في علم الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى هو دخل القبر فعلا آه لا هو اساسا كان مات وبعد ثلاث ساعات اللي انا سمعته آه ان هي الام شكت في الوفاه فطلعوه بعد ثلاث ساعات عشان يعرفوا ايه سبب الوفاه فلقوه متغير اساسا هو كانوا بيقولوا كان شعره اسود وكان هو ابيض و آه، فبعد ما طلع لقوا عينيه غائره وشعره ابيض كالثلج و- وجسمه ازرق في اسود ربنا يعافينا واياك والمسلمين جميعا اللهم امين آمين.
فشكله فعلا بشع جدا هو المشكله ان هو ده عندي على الكمبيوتر فالاخ الدكتور او الشيخ لما قال كده آه، فانا قلت هشيله آه، جه بعدها فتره بالظبط امبارح يعني لقيت آه، احد الشيوخ آه، قالوا في البرنامج قالوا بي- يعني ايه بي- يعني كعبره هو حتى كانوا منزلينها على سي دي هل من معتبر اه هو فأنا- موجود عند حضرتك على آه، الكمبيوتر موجود عندي على آه، الكمبيوتر.
صورته ال- الاسبق وصورته بعد ال...
لا الصوره الاسبق لا الصوره آه.
الاسبق اتوصفت بس هي تمام.
لما بعد ما طلعوه كده بثلاث ساعات ولقوا شكله بالطريقه دي فسالوا والده الولد ده كان بيعمل ايه فقالوا ان هو كان بيتهاون في الصلاه وكان بيسمع الاغاني فبس فامبارح لما كان عندي يعني آه، احد الاقارب و...
طيب، ولما طيب.
سمعوا الشيخ وانا بقول ده هو عندي على الكمبيوتر فطلبوا ان هم يشوفوه فانا تمام.
وريتها لهم طبعا الحمد لله ما اتاثروا جدا يا رب فعلا يعتبروا وي- ويحافظوا على الصلاه بس هل سؤالي دلوقتي انا مش عارفه الموضوع صح ولا غلط مش حاضر.
عارفه ان انا اوريه لحد دوت آه، برضو كده صح ولا غلط حاضر حياكم الله شرفتينا اهلا وسهلا ربنا يتقبل اتفضلي يا ام محمد حياكم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انعم واكرم اتفضلي بدي يا شيخ صار مشاكل آه، من فترة يعني صار مشاكل كان زوجي بأهلي لا معلش يعني وضحي كلامك وارفعي صوتك عشان افهم اتفضلي يعني ارفعي صوتك شويه ألو و... آه انا سامع بس ارفعي الصوت ووضحي آه فترة.
وضحي الكلام ها من فترة من فتره صار ألو ايوه من فتره حصل ايه حصل مشاكل بين زوجي وأهلي واهله وأهلي وأهلي اهله هو اه وصار مشاكل قوية ويعني دخلوني فيها وأنا ما إلي داعي له.
ايوه ويعني خاصموني على أثر الشيء حاضر طيب يا ستي ربنا ينجيك يا رب العالمين حاضر يا استاذ بسام اتفضل يا استاذ بسام حاضر اهلا السلام وسهلا عليكم.
باهل الاردن الكرام البرر ربنا يحفظكم ويبارك فيك وعليكم الله السلام.
يبارك فيك كيفك آه.
يا عم الشيخ يا اخي الكريم حياكم الله افصح الله شخص الله سمعت الله يجزيك الخير يا رب الله يبارك فيك يا رب العالمين يا أهلا وسهلا.
انا مصري في الاردن يا مرحبا يا مرحبا ربنا آه، يتقبل دعواتك هنا عم الشيخ بالصبر ربنا يا أخي يبارك في غربتك ويردك ص- سالما إلى أهلك يا رب والله يا العالمين شيخ انا
انا متاثر جدا متاثر جدا يعني باللي بيحدث وبالاحداث اللي انت بتقولها جدا وبدعو ب- انا انا انا مش قادر احكي انا ادعي لي بالشفاء انا والله معي مرض
ربنا انا يعافيك عندي ورم
ربنا يعافيك يا أخي الكريم ربنا يعني يعافيك جاي- دكتور حكى لي بس من دكتور فضلك مشهور من يعني.
فضلك من فضلك حكى لي قال لي انك آه، نص الجمجمه نص الجمجمه نعم بده يستفصل نص نعم الجمجمه بده يستفصل فبد يعني انا بناشد كل الناس تدعي لي بالرحمه ربنا- وبالصبر وبالتوبه الصالحه آمين وبكون كلكم يعني دعوات صالحه وصدقا ربنا من القلب.
ينجيك ويعافيك انت يا اخ بسام مقيم هناك يعني لك اسرتك وعايش هناك لا باستمرار لا انا لسه وداعم صغر للعمل نعم نعم و- ولكن العملية دي تعملها عندك في الأردن ولا- العمليه لا ما اقدرش اعملها انا اعملها في مصر ان شاء الله ربنا يعافيك ويتم عليك نعمته وفضله يا رب العالمين ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك آية من الآيات أسأل الله أن يريانا في معافاتك وفي نجاتك وفي آه، يعني آه، وفي إتمام نعمة العافية عليك آية من آياته البينات ولا تعجب فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ربنا يعافيك يا رب ولكن حاضر الأخ علاء حاضر آه، بس يعني يا أخ بسام لازم تعرف أنه لعلها لحظات ساعات أيام يعافيك الله بعدها وتعود ما شاء الله من أتم ما يكون عافية بس هو ده الوقت الغالي هو ده الوقت الغالي الذي تصبر فيه علاء ولا أم علاء اتفضل اتفضل يا أستاذ علاء السلام عليكم يا ألف مرحبا يا أخي الكريم وعليكم الله السلام يبارك ورحمة فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا والله العظيم انا عندي مشكله كده وعايز اخد راي حضرتك فيها بس اتفضل انا دلوقتي كانت والدتي مريضه بقى لها 10 سنين ماشي ربنا يعافيك. نعم واستلفت فلوس كتير قوي ومش عارف اسدها نعم لجأت لطرق كتير عشان تساعدني رجال اعمال او جمعيات شرعيه محدش عايز يساعدني أنت في مصر؟
انا هنا في طنطا في طنطا آه.
اه فمش عارف والله الدنيا مقفوله قدامي مش عارف اعمل ايه نفسي في حد يقول لي اعمل كذا وانا هعمله علما بان الناس اللي انا سالف منها فلوس شكياني وخناقات ومشاكل ومش عارف اعمل ايه كل لما اطرق باب يقولوا لي مفيش مفيش وانا مش عارف اعمل ايه ربنا يعافيك حاضر يا أخ علاء جزاك الله خيرا ربنا يسد عنك يا ذا الجلال والإكرام ويغيثك بفضله وكرمه ورحمته ويشفي والدتك وتح- وتحتسب برا يا رب العالمين آه، آه، أم مريم من فرنسا أهلا وسهلا تفضلي يا أم مريم حياكم الله يا أختاه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضلي أرجوك يا يا عمي أرجوك يا يا مولانا أن تدعي لبنتي بالرحمة
حاضر ربنا يبارك فيها يا رب العالمين وينعم عليها ويتم عليها نعمته وفضله ورحمته يا ذا الجلال والإكرام ويقر عينيك بها يا رب العالمين ويعفو عنها ويلزمها الطاعة والصلاح والهدى يا ذا الجلال والإكرام حاضر ألو؟
احنا ناخد بقى الأسئلة النهاردة ونجاوبها المرة الجاية مهند اتفضل يا أستاذ مهند أهلا وسهلا السلام عليكم اتفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل كيفك يا انتوا عندكم كله برامج اتفضل يا أخ مهند حياكم الله احييك يا رب العالمين يا رب آه، شيخي بدي اسالك بعد اذنك اتفضل آه، انا شاب متسلم جديد نعم وعندي يعني حميه للدين يعني باذن الله الحمد لله آه، بس بدي اسالك انا ب- بما اني مسلم هلا انا شو م- شو مطلوب مني هلا؟ يعني ملتزم جديد شو شو برايك انت شو بت- تنصحني اني اساوي؟
جميل حياك الله حياك الله بارك الله فيك حاضر يعني انت بتقول شاب ملتزم جديد وعايز تعرف ايه المطلوب منك الان تحديدا مظبوط خير ان شاء الله خير طيب يا استاذ وليد اتفضل ألو؟
اهلا تونس ما شاء الله تونس وسوريا وفرنسا ده حاجه عظيمه اتفضل يا اتفضل يا استاذ وليد يا الف مرحبا وانعم واكرم باهل تونس الكرام عاشك الله عليك الصالحين و- وأصحاب ال- الزيتونة والعلم الشرعي أهل تونس هم الذين نزل منهم الشيخ الذي جعله الله سببا في دولة الموح- المرابطين اللي كنت بحكي منها دي جاء من تونس ونزل إلى السنغال وموريتانيا وهو الذي أكرم الله به أوروبا أسأل الله أن يغيثكم يا رب العالمين وأن يرفع ما عندكم من بلاء وأن تكونوا على الصواب اتفضل يا أخي وليد بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا حياك يا الله شيخ كان نحب نسال آه، هل القرض الربوي مع الطحاره مهما كان ينوع فما واحد باش ياخذ قرض باش يبني مسكن
حاضر حاضر إن شاء الله بإذن الله جزاك الله خير الجزاء الإخوة التونسيين دول ربنا يك- حاضر ال- الإخوة التونسيين الحقيقة أنا يعني رأيتهم في بلاد كثيرة في الدنيا رأيتهم في فرنسا وفي أمريكا وفي كندا كانوا دائما يعني لم أستث لم أرى إنسانا يعني مما ممن رأيتهم إلا وهو على خلق وأدب وبر فربنا يحفظكم يا أخي ويبارك فيكم أم عمرو من من عمان يا ألف مرحبا أهلا وسهلا يا أم عمرو تفضلي يا أختي السلام عليكم كيف حالك يا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا آه، أنت جزاك مرحبا.
الله عنا كل خير الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين تفضلي تحت الله أمرك يخليك يا رب آه، بس انا ليا مداخله بسيطه آه، هي مش سؤال ولا حاجه ولكن هي استفسار آه، الحمد لله الاسبوع اللي فات آه، رايت رؤيه للرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله فانا بس كنت عايزه اعرف يعني المفروض مني ايه او او الرؤيه مغزاها ايه او كده انا مش مش فاهماها او مش عارفاها طيب حاضر حاضر أجاوب هو حضرتك كل ال- كل اللي حصل في الرؤيا ان هو صلى الله عليه وسلم طل... يعني قابلته في وسط مجموعه من الناس وقال لهم يعني وسعوا لها الطريق آه، عشان اسلم عليها وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم الله أكبر.
وخرجت وانا فرحانه من الروضه وطايره من الفرحه ان هو سلم عليها الله أكبر فانا وكان معايا ولد وبنت يا زوجين يا يا, يا اختين يا اخ وزو- واخت يعني انا عندي ولد وبنت فانا مش عارفه انا انا بعاني من مساله القلق كتير ولكن انا الحمد لله رب العالمين بحاول التزم قدر الامكان معاكي إيه كتير آه.
معاكي مسألة إيه كتير
ب- بعاني من من مساله القلق او القلق، او نعم.
هم فسروها اكتئاب نعم طيب يا أخت ربنا ينجيكي من كل سوء يا رب ويحفظك حاضر أي اتصالات خلينا حتى لو كثرت أنا ما عنديش مانع لأنه الحقيقة يهمني أسمع يعني و... و... ف... يعني حتى لو كده ونوجز ونوجز في الإجابات إن شاء الله وليد من المنصورة تفضل يا أستاذ وليد يا ألف مرحبا يا أخي الكريم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ازيك يا وسهلا تفضل حياك الله أهلا أسأل وسهلا الله أن يحبك في الله أعزك الله يا أخي أحبك الله الذي أحببتني فيه يا رب كان عندي سؤال بعد إذن حضرتك تفضل
كنت عايز بس أعرف الفرق بين ال- ال- الماء الطاهر والماء الطهور
الماء ما شاء الله ما شاء الله حاضر ربنا يتقبل يا رب العالمين طيب آه، استاذ حمدي ان شاء الله انا يعني أري- اي أس- اي اتصالات انا يعني هسمعها علشان آه، حاضر فؤاد من المغرب يا الف مرحبا يا استاذ فؤاد اتفضل حاضر حاضر السلام عليكم وعلى...
السلام عليكم طيب الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخي الكريم آه، أولا أحبك في الله والله نحن سعداء بمكالمتك ومسا- وسعداء ببرنامجك يا أخي الكريم شكر الله لك ربنا ينجينا نحن وأنت فقط أريد ف- فقط طلب أريد لو تأخير الموعد شوية ب- ب- لأن الوقت بالنسبة للمغرب نود متابعة والله لقد تعلقنا ببرنامجك و- وتعلمنا الكثير جزاك الله والله محتاجين أن ن- نتابعك ونواصل المتابعة معك جز- هذا هو الطلب لا أريد شيئا آخر ربنا فقط ي...
أريد- والله ونحبك في الله و- و- وجزاك الله عنا خير والله يا أخي فؤاد أنا خايف تحصل خناقة مثلا بين المغرب وبين الخليج بسبب مواعيد البرنامج البرنامج كان في عندنا برنامج ربنا يحفظهم في رمضان الماضي وكان بيجي متأخر فكانوا الجماعة اللي في الشرق يتضايقوا لأنه بيجي متأخر وكانوا الجماعة اللي في المغرب سعداء جدا لأنه مناسب بمجرد أن ينتهي وقت التراويح والقيام يرجعوا يلاقوا البرنامج فكل ما نيجي نجيبه بدري و- يعني يحصل فحاضر إن شاء الله هي ال ال ال الحل في الإعادة بقى إن شاء الله حاضر الله أكبر على أسيوط أهلا يا أستاذ ياسر يا السلام مرحبا عليكم فندم وعليكم السلام ورحمة الله ازاي وبركاته صحة سعادتك يا فندم حياك الله يا أخي والله الكريم وال- والله يعني احنا سعداء بان احنا بنسمع سيادتكم وقناة الناس دي يعني ربنا سبحانه وتعالى ي- يزيدكم من نعيم الله ربنا يكرمهم واحنا والله بنحب جميع ال- المشايخ الافاضل الحمد لله وجزاكم الله كل خير آمين يا رب الله يجزيك ويعني خير.
فعلا احنا صراحة يعني كنا محرومين فعلا من رؤية سيدتكم الحمد لله والله.
ولكني أوصيك كلنا احنا يعني في اسيوط يعني بنح- انا فعلا يعني يمكن 24 ساعة قاعدين قدام القناة وبالذات قناة الناس الله قناة بتناموا الرحمة.
امتى أو وربنا يكرمكم ها؟
ان شاء الله بيقول لك ما بتنيمنا
الله يخلي سعادتك ربنا يكرمك اولا بنحبكم اسيوط بالله يعني.
اسيوط دي فيها بركه كبيره يا اخي ياسر و- والله سعادتك كنت كان عندي سؤال سعادتك اتفضل يا اخي الكريم بالنسبة يعني في الأيام اللي فاتت دي آه، يعني كانت ست فاضلة وبعد كده جت في أثناء الوفاة بتاعتها فابتدت طبعا الشيالة كده بت- بتجري بالناس وكده و- وبعد كده زي ما انت عارف حاضر.
أن يعني الناس يقول لك دي شيخة ظهرت وكده وبتاع ماشي ف- ماشي ودخلت ال- ال- النقطة و- وابتدت تلف في البلد فايه يعني موقف سيادتك اللي هي مثلا ده تكون دخلت الشيالة النقطة.
مشت مشت بالناس هجاوب حضرتك حاضر بس دي ده ده ده يعني آه، واحدة ميتة متوفاة شجاعة جدا دخلت النقطة وما همهاش دي حاجة هايلة طيب يا أخي مصطفى اتفضل أهلا يا أستاذ مصطفى اتفضل يا أخي الكريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حازم يا ألف مرحبا انا أخي بحبك في الله وللمرحوم الشيخ صلاح آه، فضيلة الشيخ اللي هو عليه رحمة استخدناه عليه رحمة الله عليه رحمة الله ونسأل- اللهم ويا ريت تليفون حضرتك الشخص يا شيخ حازم حبا في الشيخ صلاح ابو اسماعيل انا من وردان على فكرة يا ألف مرحبا يا أهلا وردان بيك يا حضرتك.
المباركة الكريمة يا أهلا بحضرتك.
المجاهدة صاحبة الفضل الله يخليك وصاحبة القدم الرفيع ربنا ال- ال- الثابت ربنا الله يبارك فيك يا رب العالمين الله يخليك حضرتك سيب لهم تليفونك وأنا أتصل أنا بيك أنت أهل لأن أتصل أنا بك يعني فجزاك الله خيرا ح- يا ألف مرحبا ربنا يكرم وردان وأهل وردان وما حولها يعني بلد يا إخوة قبل ما أخد الاتصال التالي بلد كانت تنادي بشرع الله هي وما حولها من القرى الصالحة المجاهدة المباركة ولا أريد أن أذكر أنا أستطيع أن أذكرهم بلدا بلدا دون أن تسقط من يسقط مني اسم دي, دي بلادنا وقرية قرية بدءا من بني سلامة والحاجر ووردان إلى الجنوب إلى أقصى إلى مشارف القاهرة لكن آه، عايز اقول لكم انها كانت تنادي بشرع الله عز وجل يوم ولو سمحتوا خلوا بالكم من الكلمه دي يوم لم يكن على وجه الارض كلها كلها على وجه الارض مكان بيخرج فيه ناس مطالبين بشرع الله بال- بالالاف وباصوات ت- يعني كالرعد تشق عننا السماء وفاكر انا اذاعه مونت كارلو واذاعه لندن كانت بتذكر آه، وردان ونكلة والحسنيين وعلى أنها و- وأوسيم والمنصورية وعلى على أنها من أعاجيب الزمان عجوبة من أعاجيب الزمان لأنها تنادي بشرع الله وده كان حصل في وقت يعني كان من البدايات فأسأل الله أن يأجرهم خيرا يا رب العالمين معرفش الحقيقة ال- ناخد اتصالات تاني ولا نكتفي بهذا القدر طيب خلاص الاثنين اللي منتظرين فقط آه، محمود وام زياد علشان الحق اجاوب بس جزء لكن انا والله هتخلوني بعد كده ايه يعني آه، ابقى معكم على طول لكن ان شاء الله عشان الحق اجاوب قبل نهايه الموعد لان مش فاضل غير ربع ساعه اتفضل يا استاذ محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، سيادة الشيخ أنا لسه راجع من العمرة بقالي أسبوع يا مرحبا ربنا يتقبل اللهم آمين آه، بس بعد ما رجعت آه، شفت رؤية غريبة شوية اتفضل آه، إن أنا كنت بجري في جنينة و... وخايف ايوه وأنا كنت تارك الصلاة قبل العمرة ايوه وبعدين آه، ظهر لي أسيس آه، ظهر لك ايه أسيس من من الكنيسة اه نعم اه وبعدين قال لي هم دول اللي مخوفينك وكان ماسك اتنين زي الجان كده زي جن بالظبط مم.
فلما شفتهم وهو ماسكهم اتشجعت وقلت بسم الله الله اكبر مم.
آه، اتحرقوا مم.
آه، بعد ما اتحرقوا اخدت المصحف وطلعت جريت مم.
ف...
طيب ماشي يا اخي وكنت- الكريم جزاك الله خيرا خلاص حاضر ام زياد وبعتذر بقى عن بعد كده آه، يا مرحبا ويبقى الكويت هي ال- مسك الختام ربنا يحفظه اتفضلي يا اختاه ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله طيب معلش إذا اتصلت هي دي بالذات آه، نرد عليها حد تاني بقى نكتفي عشان ألحق بس أرد لأن مش هلحق يعني آه، شوفوا يا اخواننا الكرام اولا انا اشكر جدا وانا لا ت- ما تتصوروش كم انا سعيد بهذا التواصل انا اتمنى يبقى كده على طول واذا حبيته خلينا على كده ونخلي ايه ونبقى نتقابل بعدين بقى نتكلم في الحاجات التانية انما يعني آه، اولا اولا الرجل الذي يجترئ لأنه ده كان الحقيقة قضية كبيرة جدا الرجل الذي يجترئ على أموال زوجته الرجل الذي يجترئ على أموال زوجته ويقول لها ما تقولي لأهلك ادفعي لنا كذا فين ما تروحي تجيبي كذا انت مش خ- قبضتي الشيء الفلاني أقول له يا أخ الإسلام الله في القرآن تحدث عنك كرجل وقال إن الله أعطاك أنت درجة على المرأة وقال الرجال قوامون على النساء قال وبما أنفقوا من أموالهم بما فضل الله به بعضهم على بعض يعني دي عندها صفة مش عنده وهو عنده صفة مش عندها وبما أنفقوا من أموالهم لا تنظر إلى أموال امرأتك أنت من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر إنسان مؤتمن على أموال زوجته خديجة كان ياخدها ويروح يتاجر لها ويجيب لها أموالها موفورة لا تنظر إلى وحتى لو أنت الذي أعطيتها ربنا سبحانه وتعالى قال لك لو كنت اديت لها انطار ذهب لو وزنت لها انطار من الذهب قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ثم سمى النظر إليه وأخذه بهتانا وإثما مبينا فلا تنظر إلى أموال امرأتك ولا تتابع ماذا أعطاك أهلك جابولك إيه النهاردة وكلوك ولا شربوك لما رحت عندهم قدموا لكم إيه مش كده وإنما أكرم أنت ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس وعايز أقول لك إذا كانوا هم أغنياء وأنت راجل موظف محدود لازم تعرف إنه من يستغني يغنيه الله فأنت عايز تبقى غني استغني ليغنيك الله إنما لو نظرت إلى ما في أيدي الناس فإن الله سبحانه وتعالى ها خلي بالك مجرد قال النبي عليه الصلاة والسلام حديثا معناه إن من أخذ المال من الناس بتطلع إليه باستشراف نفس أنا بس بقول لك المعنى لضيق الوقت وأريد الإيضاح لأنه صاحب هذا السؤال لازم يفهم يتطلع إلى ما في أيدي الناس يلاقي واحد معاه كيس من المانجا كيس من البرتقال معاه شوية يقول يا سلام لو هم، حلوة قوي ال- حلوة مانجا منين ها لا من نظر إليها باستشراف نفس لم يبارك له فيها والعلماء على أن رزق الإنسان يقل بقدر ما يسأل الناس انت شحت من واحد قلت له يا عم اديني من الحاجة دي واحدة أعطاك يغ- ينقص الله رزقك بقدر ما أخذت لأنك أخذت يعني يمد يده إلى الناس استكثارا خلاص فلا بد أن تعلم الإنسان اللي عايز يفضل فقير وكحيان و... و... وعند جزم الناس وأقدمها هو الذي يسأل ويشحت إلا أن يكون صاحب عجز كامل أو فقر لدرجة أنه لا يجد شيئا إنما من غير كده لا يمكن يغتني لا يمكن كلما طلب ازداد فقرا هذه سنة الله لذلك لا تنظر إلى أموال امرأتك أبدا ولا تتابع حركتها مع أهلها وأهلها بيدولها كام ومعاك إيه وقبضت إيه والعلاوة إيه إنما اتركها كن كريما وثق في النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول لك ومن يستغني يغنه الله مصدقه ولا مش مصدقه مصدقه ولا مش ولا عايز تفتقر وتظل فقيرا إذا كنت مصدقه يبقى اللي, يغت... اللي يستغني يغنيه الله بلاش كده واحيانا نرى هذا الكلام من واحد استاذ جامعه ولا وزير ولا صحفي ولا ولا ولا يعني لا نريد ان نرى ذلك لا من ادنياء وساعات واحد يكون فقير وبسيط جدا ولكن عنده كرامه يقول لها يا بنت الحلال ده حاجه وده خلي بالك بقى من الحاجه الاخطر ولادك ولادك هيطلعوا شرهين هيطلعوا شاريين هيطلعوا جعانين هيطلع نهم تديله ألف يبقى عايز ألفين تديله ألفين عايز أربعة وباصص للي في إيدين الناس لأنه تربى على مسلكك إنما أعطيه الاستغناء يخرج رجلا موقرا محترما ليس واقعا تحت الأقدام خلوا بالكم يا جماعة خلوا بالكم ربوا أبنائكم على على علو الهمم ربهم على علو الهمم الأخ اللي, اللي, اللي أخوه يرسل له فلوس الأخ السوري ياسر يرسل له فلوس هو أنا عارف أن مصدرها حرام فياخدها بيقول لي بيصرفها ده حرام طبعا تصرفها إيه أو يشيلها له يدخرها له لعله يطلبها مين قال كده هذه الأموال لا تقبلها أصلا قل له لا أقبل ويحرم عليك حرمة مغلظة مؤكدة أن تأخذ منه إذا كان أنت مطالب بالنهي عن المنكر تقوم تترك النهي عن المنكر وتستبدله إلى المشاركة في المنكر يبعت لك فلوس تصرفها وتنتفع بها وهي من حرام ثم بعد ذلك ترجعها له تاني ده ايه العظمة دي هذا اشتراك في الحرام وكان ممكن اقول لك خدها واصرفها كذا لا يمكن هذا الكلام يجوز هذا المال مال فاسد لا تمتد اليه يدك واعرف أن كل تعاون منك معه في قبض المبلغ وإنك تحفظه له ثم ترد إليه حرام لا شك فيه الأخ الملتحي يا أخي الكريم لا تحلق لحيتك من أجل العمل وابحث عن عمل وثق أن الله سبحانه وتعالى الذي يقول ومن يتق الله قاعدة وقانون يجعل له مخرجا لو وقفت الآية هنا كويس إنما يقول ويرزقه من حيث لا يحتسب مش من القوانين المعروفة لا تقلل إطلاقا من حجم الهدى ومن درجة الهدى التي أنت عليها أنت ملتحي خليك ملتحي لا علشان تدخل العمل ولا عشان مستحيل واجعله مثلا وسترى في يوم من الأيام وقد رأيت هذا شركة تغص وتمتلئ بالمصلين وبالملتحين وبالصالحين وهي الشركة دي في يوم من الأيام رفضت واحد منهم هات قدر تفول وبيع اقف بيع شرايط وموبايلات وحاجات زي كده ولو في ولا انما لا تقلل من الهدى وخصوصا انت موظف انت مش واحد يعني لا تقلل من الهدى الذي انت عليه جايز بعض الناس هيقولوا الكلام ده صعب وازاي الشيخ يقول له يسيب شغله ويعمل ويسوي أروا الله أروا الله تعالى من أنفسكم عزما على الطاعة لا تجعلوا أرخص شيء في اليد طاعة الله واعزم ودور وستجد والأمور أحسن من ما تعمل إيه أيام ما كانت واحدة محجبة الوحيدة في القاهرة اللي كانت محجبة وكانت محجبة ويطردونها من كل مكان تذهب إليه وحتى امتلأت الآن شوارع القاهرة بالمنقبات والمنتقبات يعني والمحجبات وما إلى ذلك لا يا إخوة أصحاب العزم والقوة إن شاء الله ال ال ال الأخت اللي بتقول إن كان عندها على الكمبيوتر ولا صورة ولد مات وبعد ثلاث ساعات خرجوه من القبر أو يعني طلعوه أمه شكت فوجدوا شكله متغير وما إلى ذلك شوفوا يا جماعة في ثلاث نقط سريعة نمرة واحد الصور الفوتوغرافية مش حرام وليست هي المقصودة بالتصوير الوارد في كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إمتى نأخذ منها الدليل بالنص ومع الأسف ناحية الفقه يمكن تكون الناس بتاخد ظاهر الحديث وخلاص إنما إمتى يعتبر الحديث دليل مباشر كنص لما يكون المعنى الموجود في النص ده هو المطابق للحال اللي موجود إنما التصوير عند العرب في هذا الوقت كان هو التمثيل عمل التماثيل والصور المجسمة برضو لوحة وبارز منها ده حرام إنما الصورة الفوتوغرافية في حد ذاتها مسألة إن أنا لما أحط هذا القلم كده يقوم يعمل ظل على الورقة يعني أنا لو حطيت الورقة دي اللي بنكتب عليها دي وحطيت القلم القلم ها علشان الإضاءة عمل ظل ظل على الورق طب لو أنا شلت الورقة دي وجبت ورقة تانية حساسة ورقة مش مش سميكة كده ورقة صغ- حساسة وخليت الضوء ده قوي اسمه فلاش قوي جدا يحصل ايه يقوم بدل ما يعمل ظل على الورقة الحساسة يقوم يحرق من الورقة الحساسة نفس شكل القلم الحرق ده هو الصورة الفوتوغرافية إذا هذا مجرد ظل القلم على الورقة مفيش حد بيقلد الولد وإنما هو ظل الولد نفسه فحبس الظل بالضبط زي الظل والخيال اللي يبقى على الحيطة كلاهما سواء طيب كون إن الولد ده دخل وخرج المسألة أنا لا أريد للناس أن يحملوا الأمور أكثر مما تحتمل جايز يكون لأن الولد ده اتكتم ودخل وغيره فالناس ظنت أنه مات فحصل له اللي حصل جايز جدا فتبقى المسألة تفسيرها طبي عادي جدا فلا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل إنما أنا أفترض مع أختنا أم لؤي إنه هذا الكلام صحيح إنه فعلا دي معجزة والولد ما وبيحصل كتير على فكرة أحيانا واحد يفضل فترة وكذا ثم يعود فيقول رأيت ورأيت فهي على كل حال ما فيش مانع ده يحدث فإذا افترضنا خلاص أنا خلصت بقى النقطتين اللي أنا حبيت أذكرهم إذا افترضنا يا أخت أم لؤي إن الكلام ده في موعظة فعلا وصحيح فعلا وإن الولد تعرض فعلا لهذا فلا بأس أن نحتفظ بهذه الصورة على الكمبيوتر ما لم يكن فيها فتنة أو يكن فيها إيذاء للمشاعر أيضا فتنة من ناحية أو إيذاء للمشاعر من ناحية إنما ما فيش مانع أن تكون على سبيل الموعظة إذا صدقت فيها هذه الموعظة فاضل خمس دقايق ولا حاجة حاضر آه، ال- آه، الأخت السورية اللي بتقول إن حصل مشاكل بين زوجها وأهله واحد متخانق مع أهله فدخلوها هي في المشاكل أقول لك أنت نمرة واحد أنت مخطئة كون إن أهل الزوج وجدوا فيكي إن أنت ممكن تعتبري داخلة في المشاكل إذا أنت مقصرة في خلق يجعلهم يحسنون الظن بك وإنما التمسي لهم المعاذير وأقيلي عثرتهم وسامحيهم وحاولي تساعديهم على البر مع ابنهم وإنه جواز بيك زواجه بك يقربه إليهم أكثر من ذي قبل مش لما تجوزك أصبح بيتخانق معاهم فأنت مكلفة بأن تحسني خلقك لينظروا إليك على أنك قريبة منهم فعلا ولست أنت السبب لكن أقول لزوجك يا أخي أنت رجل رجل عيب عليك أن تكون رجلا وأن تسمح لخلاف بينك وبين أهلك أن يطول امرأتك قل لهم ملكوش دعوة بفلانة أنتوا اتكلموا معايا و- وفرق بين الاتنين في الخلافات اجمع بينهم في الخيرات ما- ليه بقى واحد ومراته اتخانقوا هي مستعدة تغفر له وتسامحه 100 مرة بعد كده إنما هم لما يروا من زوجة ابنهم مرة واحدة شيء يمكن يفضلوا فاكرينه طول العمر ما تخلوش الست تتخانق مع أهل جوزها وأقول لأهل الزوج بعد ذلك عيب عليكم كبير أن تدخل امرأة في بيتكم في حي... حتى لو مش في بيتكم لكن في حياتكم يبقى اسمها في بيتكم عند ابنكم وتهان ليس هذا شأن الكرام الكرام هم من إذا دخلت إليهم فتاة أو امرأة أكرمت وارتفع قدرها ده الناس الكرام عايزين تبقوا لئام انتوا حرين خليكوا لئام و- ولذلك آه، يعني آه، عقاب من الله إنما كونوا كراما طيبين قولوا لها ولا حاجة تمسك انت مالك انت ست الكل فوق الدماغ إنما لازم نعرف ما هو خلق الإسلام آه، الأخ الكريم بسام أسأل الله لك الشفاء يا أخي الكريم وأن يتم عليك نعمة العافية ولو كان الوقت متسعا كم رأينا مليون واقعة إنسان يكون والله أمي أنا ربنا يكرمها يا رب العالمين آية بينة لا نعرف حتى الآن ما الذي حدث فأكرمها الله تعالى وعادت معافاة بعد أن كانت المخاطر وقالوا لا بد من كذا وكذا وفات عشر سنين على هذا الكلام ولا نعرف تحديدا ما الذي حدث فإن الله تعالى قادر أن يلمس بالرحمة مرضك فتشفى فأسأل الله لك يا ذا الجلال والإكرام ولا أدعون لك إن شاء الله في السجود بإذن الله تعالى في هذه الليلة أسأل الله سبحانه وتعالى لك ذلك بس عايز أقول لك الحق الفرصة اغتنم الفرصة دي الأيام دي حتى يحدث هذا هي فرصة أن تري الله من نفسك إيمانا وتقا وصبرا وبرا آه الأخ اللي كان عنده آه أنه آه بيقول والدته كانت مريضة لمدة عشر سنوات واستدان كتير يعني أنا أرى أن أنت تجيب الناس التي استدنت منهم إلى بيتك وأن يروا والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فما فيش وقت للسداد يقول فناظرة إلى ميسرة بس عايز أقول لك حاجة خليني صريح معاك أنا لا هقول لك هجيب لك ناس ولا أنت تشوف تروح لمين أنا عايز أقول لك الذي يمنع الناس من أن يغيثوا أصحاب الب- المصائب إنهم بيشكوا فيهم هل يا ترى صحيح عندهم مصائب ولا بيدعوا ذلك لأخذ فلوس وللهروب من ديون فالذي عليك هو أن تكون واضحا وأن يعرف الناس ذلك وإن شاء الله تجد الخير وعلى كل حال أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لك أن يغيثك وأعتقد أنك ستجد إن شاء الله وسأدعو لك دعاء يشهد الله سبحانه وتعالى مستفيض بإذن الله تعالى هذا وعد أسأل الله ذلك أن يغيثك برحمته يا رب العالمين الأخت أم مريم من فرنسا كنت أوشكت أن أسألها عاملين إيه في فرنسا والحجاب والتضييق وما إلى ذلك هي تقول أدعو لبنتي بالرحمة أسأل الله أن يرحمها يا ذا الجلال والإكرام وأن يتم عليها نعمته يا ذا الجلال والإكرام وأعد إخواني المتصلين بأنني سأنا أحتفظ بالورقة دي مش هسيبها هاخدها معايا وأنا ماشي وسأدعو لكل إنسان منهم بما طلب إن شاء الله دعاء أسأل الله عز وجل أن يجعله مستجابا يا رب العالمين شاب ملتزم جديد وعنده غيرة وحمية للدين فما المطلوب مني الآن تحديدا طبعا المطلوب مني أنا الآن تحديدا أنه أخلص الوقت لأن الوقت خلص فمش هقدر أقول لك تحديدا وأجيبك في لقاء قادم إن شاء الله أجعل له هذا البرنامج ولكن كلمة واحدة أريد أن أقولها لك أنت الآن في فرصة ذهبية لا تأتي بعد ذلك أبدا ولا ليا ولا اللي بيبقى من زمان ملتزم غير اللي بيذوق حلاوة أنه ملتزم الآن يشعر بحلاوة الإقبال على الله اغتنم الفرصة دي وسكن العاطفة الدافقة والحماسة الكبيرة للالتزام على طاعات تقدر عليها وتطيقها لكن وتحبها حتى يستمر هذا الزاد معك إن شاء الله دائما يعني اغتنم الفرصة عامل زي اللي بيخطب بنت يعيش معاها خمسين سنة بعد كده زوجين لكن فترة الخطوبة يفضل لها حلاوة مع الفارق الذي يلتزم يحب الطاعة ويشعر بعذوبتها طوال عمره اغتنم الفرصة واستكثر من طاعة الله وأجيبه قرض ربوي يا أخ يا وليد يا تونسي قرض ربوي حرام لتبني مسكن ما تبنيش مسكن استأجر وسيغنيك الله تقترض بالربا ده الر- ده الربا ده عبارة عن اقتراض مي- مية نار عارف مية النار ماء النار في حد يقول له لو سمحت اديني شوية مية نار لأني عطشان أنت تقترض مالا الله تعالى قال إنه سيمحقه وتبني بيت ليمحقه الله بمن فيه من أولاد وذرية وزوجة يمحق الله الربا في حد يستلف مية نار حاضر ال ال الأخت التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام كنت أحب أن يكون عندي وقت طويل للإجابة وتعاني من القلق والاكتئاب وانت عايزة إيه؟ دي رؤية رائعة يا أختاه أسأل الله أن يجعلها رؤية حق وصدق يا رب العالمين تقولين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وسعوا أريد أن أسلم عليها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها رؤية بركة يا رب العالمين ولعلها المخرج من الضيق وكلمة وسعوا ربما تكون معناها زوال الاكتئاب وزوال القلق وأوصيك بألا تهتمي بالناس قوي ولا ألا تهتمي بالدنيا والستاير والسجاد والفلوس وال... وإنما حولي تنظري إلى ما عند الله عز وجل حتى ينتهي هذا. الماء الطاهر والماء الطهور باختصار الماء الطهور هو اللي ينفع تتوضا بيه طاهر ويطهر ينفع تتوضا بيه او تغتسل بيه اللي هو الماء المطلق اللي تشوفه تقول دي ميه انما ميه بحاجه تانية تبقى ماء طاهر ولكنه لا يتوضأ به ولا يغتسل به فالماء الطاهر زي شوربة اللحمة والفراخ مية طاهرة المية الطاهرة زي العصير الكركدي والتمر هندي وكل دي مياه طاهرة ولكنها لا تطهر بمعنى ما ينفعش تغتسل بيها فطبعا باختصار لكن حاضر أجاوب إنما الماء الطهور هو مية الحنفية اللي بتنزل من الصنبور هي مية النهر هي مية البحر هي مية ال- المية اللي لما تشوفها ما تقولش دي مية بكذا الحاجة اللي تشوفها تقول دي مية بكذا ما تبقاش ماء مطهر إنما تبقى طاهر فقط مش نجس إنما الماء المطهر الأخ المغربي عايزنا نأخر الموعد شوية إحنا بقالنا شهر ونص بنحاول نبدره حاضر يا أخي الكريم على كل حال أنت عايز تأخر الموعد عشان تبقى صحيت الصبح ولا عشان إيه تكون وصلت من الشغل ده أنت من المغرب نشوف حاضر ال- الأخ اللي بيسمع المشايخ 24 ساعة آه، بيقول جنازة بتجري بالنعش ودخلت النقطة طب ده بعض ليس ل- ممكن جايز بس ملهاش معنى مش معناها انها من الصالحين ولا معناها انها وحشة ولا معناها هتخش الجنة ولا هتخش النار ولا ت... وبعدين لما تبقى جنازة هتجري وتخش النقطة خلي الناس كده يسيبوها بقى ما دام هي بتجري لوحدها ها مش هيسيبوها لان لو سابوها هتقع لو سابوها لو سابوها هتخش الحجز يعني لو سابوها هتخش ال- ال- هتقع انما هما بيشيلوها ويجروا بيها الله اكبر يا سلام والناس الطيبين بقى وانت عارف ويعملوا مقام سيدي معرفش ايه وما هو الا انت عارف الراجل اللي مات له حمار فدفنوا في حتة وقعد يعيط فالناس افتكروه مقام من الأولياء وراحوا فعملوا مقام حد عارف مقام سيدي مين مش تعرف سيدي مين ده مين ها سيدي سيدي نقطة اه سيدي سيدي اللواء فما ينفعش يعني الكلام فإذا تجري بالنعش ما تجريش بالنعش ملهاش أي معنى الله أعلم بهذا ملهاش معنى مباشر والشاطرين يسيبوها تجري لوحدها ويط- وتطير وتطلع السماء وبدل ما تروح للواء جيش تطلع للواء في الطيران آه، بيقول لي ايه الاخ بتاع الجيزه آه، الاخ بتاع وردان ربنا يكرمه احنا يعني راجع من العمره من اسبوع يا اخي الكريم الاخ اللي راجع من العمره من اسبوع دي رؤ- رؤيه ممتازه الله تعالى انت كنت مضيعا للصلاه مفرطا فيها تاركا لها وكان هناك من يحيط بك من حب الجاه وحب المال ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ذئبان ديب ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم فقعدوا ينهشوا ويفتكوا بهم لا يفسدون هذا الغنم مثل أن يفسد حب الدنيا متمثلا في حب المال وحب الدنيا متمثلا في حب ال- الجاه والمكانة يفسد دين الإنسان فأنت كنت تترك الصلاة ويظهر لك قسيس وهو من الكافرين في طبعا كما تعلم يعني عقيدة ف ف ف ثم بعد ذلك قلت بسم الله الله أكبر وهو الطاعة الله أكبر مش يعني الله أكبر بتاعتنا الله أكبر هي تعظيم الله وأن يكون الله أكبر من كل ما سواه فاحترق الشخصين اللي كانوا مخوفينك فأنت مطالب أن تبقى على ما خرجت به من العمرة محدش لو سمحت يكلمني يطلب مني تفسير رؤى أو أحلام أنا ما بتكلمش لا في الرؤى ولا في الأحلام ولا في الجن أنا بتكلم في الإنس اللي صاحيين إنما الجن واللي نايمين ما بتكلمش فيهم بتكلم في الإنسان لما يبقى صاحي إنما فإنما أنا بس بقول لك أنت الله تعالى أراد أن يقول لك إنك بالعمرة قلت الله أكبر وجعلت الله أكبر مما عداه فاحترق من يفسد دينك وعليك أن تلتزم بهذا الطريق أبدا وأما أختنا الكريمة أم زياد فنعتذر لها عن قطع الإرسال أيها الإخوة الكرام البررة أيها الإخوة جزاكم الله خيرا وسامحونا لضيق الوقت ولكن هكذا كان إن شاء الله بكرة هنتقابل بكرة ثلاث الساعة عشرة مساء وكل يوم ثلاثاء في العاشرة مساء ويكون لقاء أسبوعيا غدا عشرة مساء إن شاء الله مع استمرار موعدنا أسأل الله أن يشرح الصدور وأن يأخذ بالأيدي إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وأشكر لكم شكرا جزيلا ما أسعدتموني به في هذه الليلة من اتصالات جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته